الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين آه نتواصل في تاملاتنا في المزمور رقم 37 وبنحاول نستخرج منه بعض دروس في الحكمه حكمه الانسان وكيف يعيش الانسان حكيما ابتدي اقرا وياكم المزمور الفقره الاولى لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارع الأمانة وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذون يتلذذون في كثرة السلامة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين زي ما تأملنا في الأسابيع الماضية بنتأمل في المزمور رقم 37 وده أحد مزامير داود النبي وهو مزمور مشهور بالحكمة هو يقدم لنا دروس في الحكمة وما أشهى وما أبهى أن يكون الإنسان حكيما في حياته لأن الإنسان بيعيش مرة واحدة فقط عمر واحد ولذلك من المناسب أن يكون الإنسان يقضي هذا العمر ويكون إنسانا حكيما وزي ما ذكرت قبل كده أن الحكمة أحيان يوصفوها بأن الإنسان يبقى شعره أبيض يعني عاش سنين كتيرة تقدمت به الأيام ولكن الحكمة في الواقع هي نعمة من عند الله يعطيها الله للإنسان وهي أيضا مهارة مهارة يمارسها الإنسان وأيضا هي استعداد شخصي أن الإنسان بيتعلم في المدرسة الكبيرة اللي بنسميها مدرسة الحياة وده أمر مهم جدا أن يكون قدامنا وقدام عينينا باستمرار احنا خدنا لغاية دلوقتي ست دروس في الحكمة دروس الحكمة اللي خدناها أول درس لا تغر من الأشرار ما تغيرش وده درس مهم جدا وبيكرره ثلاث مرات في المزمور الدرس الثاني اتكل على الرب الثالث اسكن الأرض الرابع ارعى الأمانة الخامس تلذذ بالرب والسادس اللي توقفنا عليه عند الأسبوع الماضي اللي هو أصبر له عيش بالصبر ناخد النهاردة الدرس السابع من دروس الحكمة المستخلصة من هذا المزمور وهذا مزمور للحكمة ويتكلموا عن المزمور دهوت أن هذا المزمور للحكمة بدلا من القلق بدل ما الإنسان يعيش حياته قلقانة خد الحكمة من هذا المزمور وزي ما قلت لكم مرات قبل كده من فضلك اقرا المزمور ده باستمرار وحاول تتعلم منه عايزة النهاردة ناخد الدرس السابع اللي قال كده في عدد 8 كف عن الغضب واترك السخط ويعيد ويكرر لا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعه الغضب كف عن الغضب يعني بطل توقف ايه هو الغضب الغضب وضع انساني او حاله انسانيه فيها شكل من اشكال النرفزه وفقدان السيطره على الاعصاب وفيها يبتدي الانسان صوته يعلى والعقل يرتبك يحصل له تشويش ويفكر في خطا سواء باللسان او بالفعل ويبتدي تنمو عنده مشاعر من الحقد من الكراهية ونعم يتلفظ بإهانات وربما يمتد الأمر إلى اعتداءات وحالة الغضب حالة لا تمجد الإنسان وتخرجه خارج دائرة الحكمة ودائرة العقل لكن آه، والكتاب طبعا الكتاب المقدس مليان بعبارات كتيرة عن الخطأ وآيات عن خطأ الغضب يعني مثلا في رسالة يعقوب في العهد الجديد يقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله ودي آية واضحة وصريحة في سفر الأمثال يقول كده الغضب يهلك حتى الحكيم يعني لو كان الإنسان حكيم وقع في فخ الغضب تروح منه الحكمة ويأتيه الندم ليه عمل كده في سفر الجامعة يقول لا تسرع بروحك إلى الغضب وطبعا أقوال الآباء غير آيات الكتاب المقدس أقوال الآباء مليئة لأن الانفعال والغضب دول حالة متكررة في حياة الإنسان اسمع كده ماري إسحاق يقول لنا عبارات جميلة إن القلب الذي يعمل فيه الغضب يكون خاليا من الفضيلة يعني ما يجتمعوش ويا بعض وأحد الآباء يقول من لا يقدر أن يضبط لسانه وقت الغضب فلن يقدر أن يغلب أي خطية صغيرة في الغضب الإنسان بيفقد القدرة في السيطرة واللسان أحيانا يتفوه وأحيان كتير يمكن معظمكم يعني اختبر كده في حالة الغضب تيجي تقول له أنت قلت كده يقول لك لا ما قلتش لأن هو فقد السيطرة على الكلمة اللي بتطلع منه ولسانه اللي بينطق الغضب دايما يوصفوه انه نوع من اتنين يا غضب مقبول يا غضب مرفوض لكن الغضب بصفة عامة مرفوض مش مطلوب خالص وهنا الدرس بيقول لك كف عن الغضب يعني انزع الغضب ده من حياتك ما تخلوش اسلوب حياه طيب تعالى نسال هو ليه الانسان بيغضب آه بيغضب لاسباب اول اسباب واحطها على جنب هي الاسباب الجسديه انسان مريض آه الجسد مرهق عنده اضطراب في افراز بعض الغدد آه عنده آه سنه متقدم آه خلقه ضيق زي ما بنقول طبعا ضيق الشرايين وتصلب الشرايين الشرايين بيساهم في كده لانه بيعطل تغذيه العقل التغذيه السليمه بالدم احيانا زياده نسبه بعض الهرمونات في الدم بتخلي الانسان غضوب ده من اسباب الجسديه ودي اسباب موجوده لكن لازم الواحد يبقى واعي بيها لكن في نفس الوقت توجد اسباب روحيه اول سبب روحي بيخلي الانسان في حاله غضب بلا شك هو الكبرياء الكبرياء يعني التعظم اللي شايف نفسه اللي بيتكلم من مناخيره زي ما بيقولوا في التعبير الشعبي اللي شايف نفسه افضل من الاخرين و يمكن تفتكروا وياي الكتبة والفريسيين لما المسيح ابتدى يوبخهم زي ما بنقرا في انجيل متى اصحاح 23 ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون عملتوا كده وعملتوا كده وعملتوا كده لم يحتملوا هذا التوبيخ ليه بسبب كبريائهم شايف نفسه خالص و والكبرياء حالة الكبرياء دي حالة تضيع منه أي شيء الإنسان المتكبر والذي يطلب الكرامة من الآخر واللي ذاته حضرة ذاته قدام عينيه يعني ممكن أقول زي ما داود النبي قال مرة كده جعلت الرب أمامي في كل حين هو الشخص المتكبر جعلت ذاتي أمامي في كل حين جعلت ذاتي هي معبوده هو الإنسان المتكبر كده وإلا الطغاة والقصاة واللي بنسمع عنهم المتحكمين والمسيطرين واللي دايما في حالة غضب بيجيبوا الحاجات دي كلها منين من هذه الذات المنتفخة تعال أفكرك بمثال في العهد القديم مثال هامان هامان حضر الوليمة اللي عملتها الملكة والملكة أستير طبعا وعملت آه، وليمة كبيرة وحضر وحس بنفسه ان هو مدعو مخصوص من الملكة والملك ويولنا آه، الشرح لما بتقرا في سفر أسير أنه كان غارقا في الكبرياء غارق في الكبرياء طب وبعدين آه، مجرد خرج من الوليمة شاف مردخاي مردخاي راجل يهودي اللي كان بيعتبر حارس للقصر آه، لم يسجد له فتغاظ جدا جدا هامان اللي اتغاظ ورجع بيته في غضب وجاب أحبائه وجاب زوجته وقعد يتكلم عن غناه وعظمته ومكانته وبنيه وما وصل إليه عند الملك وإنه حضر الوليمة الملكية وقال عبارة غريبة قوي قال كده كل هذا لا يساوي عندي شيئا كل التمجيد اللي مجده لنفسه كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك يعني أنا بغتاظ جدا كل اللي عندي ده كوم وإن أشوف الراجل اليهودي مردخاي قاعد عند باب الملك ولا يسجد له ده كوم تاني وده يسبب له حالة من الغيظ والغضب الشديد زوجته زوجة هامان قالت له طب ايه رأيك ما تعمل عمود كبير كده خشبة كبيرة طولها خمسين ذراع وتصلب عليها مردخاي وفي حالة الغضب في حالة الكراهية اللي متولدة عند هامان ومع الحقد والانتقام عمل الحكاية دهيت لكن الله كان له رأي آخر كانت النتيجة إن الخشبة اللي اتعملت عشان مردخاي اتصلب عليها اللي اتصلب عليها هامان وانتهى كبرياؤه وانتهى حقده بهذه الصورة ده أول سبب بيخلي الإنسان في حالة غضب الكبرياء عشان كده تلاحظوا يا وده الدرس الجاي بتاع الأسبوع اللي جاي يقول لنا كده أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلام ده الدرس الثامن اللي هناخده المرة الجاية الغضب جاي من الكبرياء عشان كده بيقول لك كف عن الغضب طب اعمل ايه ان انا اعيش بالوداعة اللي هو درس الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا نمرة اتنين سبب من اسباب الغضب قسوة القلب قلب الانسان احيانا يمتلئ بالقسوة يبقى قلب حجري ما بيشعرش ويبقى قلب قاسي يمكن افكرك في العهد القديم أيام فرعون وموسى وإطلاق الشعب ورغم أن الله يحب الجميع كل البشر وهو محب البشر لكن محبة الله جاءت لقلب فرعون القاسي وحولته زي الطين كده نشفته فبقى قلب قاسي ويمكن في الحتة ديت أحبك تعرف إن من أحد أهداف الصلاة صلواتنا سواء الفردية والجماعية في الكنيسة إن إحنا نقول ونصلي الصلاة القصيرة يا رب ارحم كريا ليسون بنكررها مرات كتيرة علشان كل إنسان يجتهد ويملأ قلبه بالرحمة فليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة لمن لم يعمل رحمة قسوة القلب بتخلي دايما الانسان متعطش للانفعال الشديد للكلام الموجع للاهانه بقاش متحكم في الفاظه يتهم الاخر ويوبخ الاخر ويبطش بالاخر من قلبه القاسي ولا يشعر بذلك يمكن افكرك برضو في قصه في العهد القديم قصه نبال نبال زوج ابي جايل نبال كان رجل غني عنده آلاف من الغنم وكان قاسي القلب وأحمق كلمة نبال معناها أحمق اسم على مسمى ونبال دهوت آه عايش شوية أبيجايل اللي هتظهر حكمتها بعد شوية لكن داود النبي كان هربان ويا حوالي 600 شخص من أفراد وياه ونبال كان عنده مناسبة طيبة بيجز الصوف بتاع الغنم والصوف ده بيتباع بيدخل دخل كبير وبيبقى يعني ايام مفترجه زي ما بنقول آه، جه داوود لنبال بعت له رجال وقال له من فضلك انتوا في موسم فرح دلوقتي ولائم آه، ابعت لنا شوية حاجات عشان الرجال اللي وياي أكل يعني وشرب وحاجات زي كده طيب آه، رد عليه نبال الأحمق رد عليهم قال لهم إيه من هو داوود ومن هو ابن يس ده مين ده ده أنا معرفوش ده نكرة طب وبعدين يقول لنا كده نبال أأخذ خبزي ومائي وذبيحي التي ذبحت لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم منتهى الامتهان منتهى الامتهان طب وبعدين تصرفك أحمق تصرف الأحمق دهوت أدى إلى غضب داود وابتدى يحضر العدة مع رجالته عشان يجوا يموتوا نبال لولا أن أبيجايل ظهرت في المشهد واستطاعت أن تمتص غضب داود زي ما هنحكي بعد شوي قسوة القلب قسوة القلب عشان كده واحنا بنربي ولادنا لازم نلاحظ النقطة دي إن كان ابني أو بنتي يبان فيه نشوفية الدماغ وقسوة القلب وعدم الاعتذار لازم أخد بالي من الحاجات دي قبل ما تمتد في حياته ويصير الغضب هو نمط حياته مش الكبرياء وقسوة القلب بس ده في سبب مهم جدا وبيكرروا المزمور ده هو وبيلفت نظرنا ليه الغيرة الغيرة المرة يقول لنا كده الغيرة دايما بتتولد عند الإنسان لما يقارن نفسه مع آخر أنا أحسن من ده أنا أقل من ده أنا ليه ما أكونش زي ده أو أحسن من ده يمكن تفتكر ويايا شاول وداود شاول ملك وداود صبي فرق كبير جدا ما بين الاثنين لكن لما داود قدر ينتصر على جلياط من خلال المقلاع فابتدوا النسوة يخرجوا فرحانين بانتصار على جلياط اللي كان بيعاير صفوف الله الحي يقوم النسوة قالوا عبارة نشيد بيغنوها قالوا كده ان قتل شاول الاف وقتل داود ربوات ربوات يعني عشرة الاف فشاول ابتدى يحط نفسه في دائرة الغيرة ده الملك اللي غيران من صبي مجرد النسوة قالوا العبارة دهيت ان شاول قتل الوف لكن داود قتل ربوات ربوات عشرات الوف يعني عشر اضعاف ده صبي وانت الملك ابتدى يغير منه وابتدى يغضب جدا بل ويحاول ان يقتله ابتدى الشر يتكون في قلب شاول وحاول يقتله زي ما بيحكي لنا في العهد القديم عن هذا التاريخ الغيره الغيره اعرف ان الله هو محب للبشر وهو ضابط الكل ومفيش حد بياخد رزق حد ابدا وبص كده لكل الكائنات الحيه الطيور والاسماك اللي في البحار كله الله يرسل لها الطعام على الانسان يكون مجتهد ويكون بعيد عن عنصر الغيره وخد بالك حتى في الألفاظ حتى في التربية وإحنا بنربي ولادنا إنك تمدح ابن من ولادك أكتر من الآخر أو إنك تركز على واحد في كلامك عشان هو شاطر ولا عشان هي جميلة شوية وتسيب الآخر أرجوك انتبه لأن الغيرة دي برضو ممكن تنشأ من أخطاء في التربية الكبرياء وقساوة القلب والغيره والغيرة موضوع الغيرة ده موضوع كبير أوي زي ما قلت لك بيتكرر هنا بينبهنا له الحكيم داود النبي ثلاث مرات فأول المزمور يقول لا تغر من الأشرار وهنا يجي في عدد ثمانية لا تغر لفعل الشر ويأكد على كده قبلها انتظر الرب واصبر له لا تغر من الذي ينجح في طريقه ما تغيرش خالص لئلا تقع في فخ الغضب يمكن أفكرك في نفس المجال ده الابن الكبير لما آه، في مثل الابن الضال الابن الكبير آه، كان مش في دماغه هو راجع سمع آلات طرب وغنى في البيت فسأل ايه الحكاية فواحد من الغلمان قال له الآتي أخوك رجع لحد كده مقبولة لكن الحاجة اللي خلته يغير وخلته ما يدخلش انه هذا الغل- الغلام قال له ان ابوك ذبح له العجل المسمى حسب التقليد اليهودي كان دايما في كل بيت يسمنوا عجل عشان يذبحوه في مناسبة زواج الابن أول زواج يعني فده كأنه اعتدى على حاجة ملكيته حتى أبوه ابتدى آه، يحاول يعاتبه ما لي فهو لك كل اللي عندي هو بتاعك لكن الغيرة خلته لم يرد أن يدخل وما دخلش البيت في فرحة عودة أخوه الغيرة الغيرة مرة عشان كده انتبه لنفسك لألا الغيرة توقعك في فخ إيه، الغضب الشديد قلت لك الكبرياء قساوة القلب وقلت لك الغيرة عايز أضيف كمان حاجة آه، سبب من أسباب الغضب اللي هو الجهل جهل الإنسان يقول لك كده في سفر الجامعة الغضب يستقر في حضن الجهال يعني الغضب يجي كده وعند الإنسان الجاهل يقعد في حضنه يدخل جواه يلوث فكره ومشاعره وقلبه عشان كده في واحد ما يبقى مثلا مش عارف المشكلة ايه مشكلة يجهلها يوم يغضب وغضبه دهوت آه، يخلي الناس آه، مش فاهمين هو غضبان ليه واحيان واحد في الغضب دهوت يبقى قليل الحيلة قليل الحيلة في أي موقف يقوم يغضب ما هو مش عارف يتصرف وتكون النتيجة أنه يقع في هذا الفخ الغضب ويخسر كتير وكتير قلت لك الأسباب الأربعة دهيت على الغضب الغير مقبول طبعا يعني كصورة جانبية في موضوعنا موضوع درس الحكمة أن في نوع من الغضب نوع آه، مقبول بنسميه الغضب المقبول وهو غضب آه، يعني إنجاز التعبير غضب حكيم من أجل الله مش أي نوع من الغضب يمكن تفتكر ويايا آه، موسى النبي ويشوع لما نزلوا من الجبل وياه لوحي الشريعة وسمع الشعب اللي كان منتظر تحت آه، أسفل الجبل إنهم بيغنوا عندهم طرب ولما قرب لهم لقاهم عملوا عجل ذهب عشان يعبدوه وينسوا الله موقف زي كده احتاج من موسى انه يحتد ويقول لنا كده حمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل ثم اخذ العجل الذي صنعوه واحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه المياه في خروج 32 ده ممكن ننظر له انه شكل من اشكال الغضب آه، المقبول في موقف هو غضب حكيم من اجل من اجل الله زي موقف آه، موسى النبي لكن عايزك تعرف ان الغضب الشائع هو غضب خطيه ولا يمجد الله وزي ما قال لنا سفر يعقوب رساله يعقوب غضب الانسان لا يصنع بر الله كف عن الغضب إن أردت أن تكون حكيما كف عن الغضب غضب في البيت الغضب في العمل الغضب في الخدمة الغضب في حياتك الشخصية كف عن هذه العادة الردية كل الأمور تحتاج كده والغريب إن المملكة النباتية والمملكة الحيوانية لا تغضب لا تغضب ولكن الإنسان تتملكه مشاعر الغضب في مشوار حياته في مواقف كتيرة خالص يمكن السؤال اللي يجي دلوقتي تقول لي ايه طب هو الغضب يعني له نتائج وحشه اقول لك اه طبعا اول حاجه نتائج جسديه زي ما قلنا أسباب جسدية يعني حالة الغضب ده هي تنفعل على الإنسان وتنعكس على الإنسان بأمور خطيرة على صحته يعني في حالة الغضب يرتفع ضغط الدم ضغط الدم ده ممكن يسبب متاعب وحاجات لا تنتهي يحصل نوع من التوتر العصبي يحصل نوع من القلق قرحة المعدة ممكن تكون كده طبعا ممكن الإنسان يجيله حالة من حالات المرض السكري ضيق التنفس كل دي في حالات الغضب وحالات الغضب ممكن تترك عاهات في حياة الإنسان نوع من الأرق الذي لا ينتهي ده حتى على المستوى الصحي الصحي بتاع الإنسان الإنسان الهادي دايما حياته بيمارسها ويقابلها بهدوء وبوداعة اللسان الغضوب دايما منفعل دايما متوتر دايما يعاني من أمراض كتيرة ما يعرفش ينام يلاقي ضربات قلبه عالية خالص وهكذا ده دي نتائج صحية أو جسدية على الوجه الآخر النتائج الروحية طبعا حالة الغضب الإنسان اللي يقع فيها بيكون البداية لدائرة كبيرة من الخطايا الشتيمة التجريح الإدانة القسوة الظلم الكراهية الخصام التهور الضرب القتل كل ده بنسمع كده في بعض الجرائم ربنا يحفظكم جميعا يقول لك الشخص بعد ما يهدى نفسه كده يكون عمل جريمته بعدها بيومين ثلاثة ينتابه نوبة شديدة من الندم ويقول لنفسه ازاي انا عملت كده عارف ازاي عشان لحظات الغضب وقعتك في الفخ ده وارتكبت الخطية الكبيرة دهيت او الجريمة الكبيرة دهيت الانسان الغضوب ما يستفدش لا من صلاة ولا من صوم ولا من اي ممارسة روحية يقول لك كده صلاة الغضوب كبذرة على صخرة أجيب بذرة وأحطها على الصخرة هتعمل إيه؟ لا تعرف تمد جدر ولا تعرف تطلع ساق ولا تعرف تنمو عقيمة والذي يصوم عن الذي يصوم فمه عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الغضب والحقد ولسانه عن الأباطيل فصومه باطل الكلام ده هو قاله القديس ماري إسحاق طيب بعد ما وصفنا الأمور ده هي عرفنا أسباب وعرفنا نتائج تعالى ناخد كده بقى حاجة إيجابية ونتكلم على إزاي أعالج الغضب أنا إنسان غضوب إزاي ممكن أعالج نفسي طبعا لو في أمراض جسدية المفروض تتعالج يعني مثلا تصلب الشرايين الشرايين له علاجات لو في حالة معينة في القلب أو في العقل أو أو في الأعصاب بتتعالج الأمور الصحية أو الجسدية مش بنتكلم فيها لكن ممكن تبقى موجودة لكن تعالى نتكلم على العلاج الروحي اللي ممكن نعمله من الحاجات الجميلة والمدهشة في كنيستنا إن إحنا بنيجي كل يوم الصبح ونصلي جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل وداعة وبعدين يقول إيه محتملين بعضكم بعضا في المحبة أول علاج للغضب هو الاحتمال لازم تحتمل والقديس بولس الرسول يعني يحطها لنا كده في اطار جميل قوي يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء حتى الصياغه جميله قوي يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعف في ناس ضعيفه لازم نحتملها ويمكن سمعتوني مره بقول لك انك الغضب زي النار وما ينفعش الغضب اطفي به الغضب ما ينفعش النار أطفي بها النار أنا أحتاج في حالة الغضب اللي هو زي النار أحتاج للمية فالمية هي اللي تطفي الغضب عشان كده عشان كده أنت أيها القوي يجب أن تحتمل ضعف الضعفاء يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء يقول لك القديس أنبا أنطونيوس تشبه بالسيد المسيح الذي لما شتم لم يشتم وكل كلمة قاسية يحتملها الإنسان تشكل له إكليل الإكليل تخش به السماء اتكون من احتمالك للآخرين واحتمالك ده يدخل فيه فضيلة مهمة جدا فضيلة التماس العذر يعني فلان ده غضوب أو فلانة دي غضوبة في حاجة يمكن تعبان يمكن الموقف كان شديد عليه أنت كن هادئ والغضب على فكرة بيعدي هدوءك يساعد في امتصاص حالة الغضب اللي عند الآخر ودي حاجة مهمة جدا وأرجو أنك تمارسها في حياتك تحتمل قليلا تلتمس العذر للآخر تلاقي روح الغضب دي تنصرف من الإنسان سواء المشكلات اللي قدامك في عملك في بيتك في خدمتك في كنيستك في مجتمعك كيف ما تكون بولس الرسول متأسف سليمان الحكيم في العهد القديم يقول لنا الكتاب أعطى الله سليمان رحبة قلب يعني قلب متسع ما هو القلب الضيق ما يقدرش يحتمل خلي قلبك متسع وحتى بولس الرسول يقول لنا كونوا أنتم أيضا متسعين وهو بيكلم أهل كورنثوس في رسالته الثانيه متسعين خلي قلبك واسع خلي قلبك يتحمل خلي قلبك ينظر للأمور ويقدر يحتويها طبعا ما فيش إنسان ملاك وكل إنسان عنده عيوب وكل إنسان عنده متاعب وكل إنسان يحتاج منك إنك أنت تقدر تستوعبه وتحتويه ولو عملت كده أنت هتشعر براحة قلب واللي قدامك هيشعر قليلا بتأنيب ضمير ثم يشعر براحة قلب ويمكن يبتعد عن روح الغضب خالص الاحتمال حاجة تانية تعالج الغضب عندنا وتخلينا نقدر نحصل على روح السلام اتضاع الإنسان اتضاع الإنسان يقول لك الاتضاع أرض حاملة لكل الأشجار ولكل الفضائل اتضاعك يحل المشكلة ملامحك الهادية وطريقتك اللطيفة هتخليك تحل المشكلة اللي قدامك اتضاعك لكن واحد وهو في ساعة الغضب حتى مرة حكيت لكم حكاية عن الأم اللي كانت قاعدة وهي طفلها بتساعده في الدراسة فالولد في لحظة كان تالتة ابتدائي حط القلم كده وكأنه معترض عشان مامته بتزعق له فقال لها انت بتزعقي لي ليه قالت له عشان تفهم قال لها هو انت لما تزعقي لي انا هفهم لا مش هفهم قالت له ليه فرد عليها رد غريب قوي قال لها عشان بيبقى شكلك وحش وانت بتزعقي لي هو بيحب وجه امه وجه امه المريح ده وده اول وجه شافه هو بيبقى فرحان بيه وبيديله نوع من الطمأنينة لما هي بتزعق بتزعق تغضب الحالة دهيت بتحول وجهها المقبول عند ابنها بتحوله إلى وجه مخيف مرعب تخليه ما يفهمش والأم اللي حكت لي الحكاية دي تقول لي أنا من ساعتها بقيت أتجنب تماما ولازم وجهي يبقى مبتسم على طول الابتسام نوع من الاتضاع شيء مهم جدا ان الاتضاعك ده هو يساعدك على ضبط النفس وهدوء الاعصاب وازاي هتتكلم وازاي هترد اتضاعك ودايما الانسان المتضع ما يسببش نقط التهاب عند الاخر يعني وانت في حالة الغضب ممكن تذكر نقص الآخر أو أخطاء الآخر أو زلات الآخر أو لا تحترم الآخر يوم الغضب يزيد المتضع يبعد عن كل هذه خالص ويكون كده لسانه حلو وده يخليني أقول نمرة ثلاثة اللي تساعدك على جلب روح الهدوء وترك الغضب الجواب اللين كلامك الحلو حتى يقول لنا في التعبير الشعبي المصري يقول لك الملاف السعد يعني تقول لفظ حلو تشرح اللي قدامك تريحه تفرحه الغضوب انسان مريض بلا شك ويحتاج الى علاج علاج روحي وما يحتاجش الى عقاب او تجريح ما يبقاش الانسان غضوب وانت عمال تجرح فيه خالص آه، ازاي تطيب خاطره كلنا حافظين الآية الجميلة الجواب اللين يصرف الغضب خليها قدامك باستمرار كلمة الحلوة كلمة حلوة آه، طرفة حلوة عبارة حلوة وصف حلو يصرف الغضب ويضيع الجواب اللين يصرف الغضب فعلا وحطها قدامك كده آه، نوع من ال- الوسيلة القوية انك تكف عن الغضب يمكن قصة آه، نبال الأحمق وزوجته أبيجايل وقصته ويا داود النبي والرجال اللي ويا داود آه، إزاي أبيجايل قابلت داود وامتصت غضبه ده جاي يقتل نبال جاي ينتقم منه عشان نبال تصرف بحماقة يقول لنا كده الكتاب أمرت عبيد زوجها بتحضير الأرغفة والخمر والخرفان والفريك والزبيب والتين المجفف وقامت بتحملهم على الحمير وذهبت لمقابلة داود والتقته في منتصف الطريق وسجدت أمامه شوف السيناريو ده كله سيناريو الجواب اللين وكلمته بالكلام اللين وصرفت غضبه وقدمت هديتها اه لازم تكون حكيم الحكمة محتاجة ان الانسان يكون لسانه لسان عذب وكلماته تكون كلمات لينة ويكون آه، الكلمة وانت بتقولها كده ممزوجة بالزيت ممسوحة بالزيت الزيت حاجة لينة ويكون الإنسان آه، الكلام مملحا بملح أو مصلحا بملح ازاي الكلمة يبقى بتملح تمليح صح كلمة طالعة زي ما بتاكل أكل شهي الملح بتاعه يكون ملح مناسب خالص ابتعد دايما عن حدة الصوت والصوت العالي اتكلم بهدوء خلي كلامك دايما مرتبط بالابتسامة كف عن الغضب ده الدرس السابع من دروس الحكمة اللي بيقدمها لنا القديس داود النبي آه، ابعد عن كل ما يثير الغضب سواء عندك او عند الاخر ما تكونش انت بطريقتك بتثير غضب الاخر ويمكن اهم درس فيه كف عن الغضب انك ما تغيرش ابعد عن الغيره لان الوح الغيره وحش يقتل نفسه بنفسه كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين